بسم الله الرحمن الرحيم
انا عايز الاسئله دي بس تدور في دماغك الليله دي برضه ومش عايز منك جواب اوعى حد يجاوب دلوقتي عشان هتكذب عشان هتكذب قبل ما تنام وانت راقد على السرير كده وحاطط ايدك تحت خدك في على المخده واسال نفسك واسال نفسك هل في حاجه في
طاعات القلوب واحد النهارده بيسالني يا شيخ انا يسعى عليا انا قريت الفاتحه ولا لا قريت الفاتحه ولا لا من اول ما دخل في الصلاه ضايع من اول من اول من اول ما قال الله اكبر هو نسي هو قرا الفاتحه ولا لسه هو ده الضياع هو ده الضياع ضياع القلوب سببه الاصل الاصل ليه ربنا اداك فلوس؟ ليه ربنا اداك صحة؟ ليه ربنا شغل عندك فلوس؟ ليه ربنا سمعك فلان؟
تفكر عبد الله تفكر ليه ده ابوك ودي امك؟ ليه دي زوجتك ودول ولادك؟ ربنا عايز منك ربنا عايز منك عمرك فكرت في التفكير ده؟
النفس هتشتتك هتقطعك حتت نفسك دي كل اشرب نام اخرج هات البس اعمل سوي اتكلم اخرج روح تعال نفسه فلذلك انت كتير بتظلم الشيطان مش هو السبب ده انت السبب قوم موحدين يشركوا بالله يعبدوا عين يعبدوا عين انت متصور الصوره دي بسبب ايه؟
النفس الاغاني والتمثيليات والافلام مسرحيات الشارع الكتب والقصص والشعر والشباب والبنات والجامعه حب حب حب وكل ده باطل باطل وزي بيشتكي الشباب بيشتكوا مش عايز يا ست مش عايز يا ست يا ابني المفروض دي تكرهها في الله لانها ساعدتك على معصيه الله فكونك بتحبها انها بتعينك على معصيه الله يبقى ده دليل انك ما بتحبش ربنا انا ممكن اجيب لكل واحد مننا دلوقتي 19 دليل على انه ما بيحبش ربنا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله
انا مطالبك دلوقتي بدليل واحد قوي قوي على انك انت بتحب ربنا
طاعات القلوب ان يا رب لو يرضيك ان انا اذبح نفسي هنا أذبح. يبقى عندك الاستعداد ده يا رب اللي يرضيك ان اطلع كل فلوسي اطلعها يا رب لو يرضيك ان انا اسيب الدنيا ديك واعيش في صحراء مستعد يا رب يا رب خد مني لحد ما تروح خد مني لحد ما تروح كل ما تزيد ذل لله كل ما تزيد عز وجرب جرب وشوف كتير مننا بيتعامل مع ربنا بشيء من الانفه انفه ما بتصليش في المسجد ليه يقول لك لا لا ريحه السجاجيد وحشه مش عارف ايه بتوع اصل لا لا لا اصل الناس بيزق رجله في رجلك في الصف يا اخي وريحه شربتهم تقرف عبد الله فانت تعالى له بالراحه بدل ما يفضح اه بدل ما يتعبك ما في ناس كده ما بتجيش الا بسرطان ما بيجيش الا يخرب بيته يذله يدينه فيجي يقول يا رب طب ليه ما تيجي بالراحه اللي غني بسلطه ومنصب ساعه المنصب ما يتشال منه تلاقيه ذليل ذليل اللي غني بناس ساعه الناس ما تنفض عنه ذليل لكن اللي غني بالله حتى لو معاه فلوس وحواليه ناس وله منصب كل دول ما لهمش تاثير عنده ده هو غني بالله أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرنا أن نقدم لكم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب بعنوان طاعات القلوب والآن مع مادة هذا بسم الإصدار الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأيها الأحبة في الله أولا إني أحبكم في الله كيف حال قلوبكم مع الله اللهم أصلح قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا أيها الإخوة وأنا أحبكم في الله تكلمنا في اللقاء الماضي عن معاصي القلوب وذكرناها كثيرة جدا واليوم نتكلم عن طاعات القلوب وبين أيدينا حديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وكم من عمل يتصور بصورة عمل الآخرة ويصبح بغياب القلب من أعمال الدنيا وكم من عمل يتصور بصورة أعمال الدنيا وبحضور القلب يصبح من أعمال الآخرة لذلك يقولون العلماء لو أننا تصورنا أن هناك ماكينة تدخل إليها ورق فتخرجه ذهب فهذه الماكينة هي القلب لو تصورنا مكنة تحط لها ورق زبالة تطلعها ذهب يبقى ده القلب بحسن النية اللهم ارزقنا حسن النية فكم من إنسان مثلا كمثال كم من إنسان يتزوج وليست له نية في هذه القضية إلا قضاء الوطر والشهوة ويعيش مع زوجته خمسين سنة لا يكسب منها حسنة واحدة ورجل يتزوج وله في ذلك نية صالحة فيدخل بهذا الزواج أعلى درجات الجنة سبحان الله العظيم والقصص في هذا مشهورة لكن خلاصة الكلام مثلا كلنا عندنا أولاد اللهم ارزق المسلمين أولادا صالحين اللهم واجبر خاطر من حرم الولد يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن ترزق جميع المسلمين الذرية الصالحة الشاهد ولكن بالنية الصالحة في إنجاب الولد يصبح ولدك في ميزان حسناتك أو في ميزان سيئاتك أو تخسر أعمال ولدك وقد ذكرنا أن أول شرط في تربية الولد الصالح الإخلاص في تربية الولد لماذا تربي ولدك تربية صالحة ليه عشان يقول ده ابن فلان عشان تفتخر بيه افتكر احنا اشترطنا ان اللي يقعد معانا يفضى شويه لربنا فلازم نقفل محمول مش على السايلنت حد لله واللي مش فاضي معذور صليت على رسول صلى الله عليه وسلم صليت على رسول صلى الله عليه وسلم الشاهد اننا ايها الاخوه انت تربي ولدك لماذا يا نحن كتير مننا بيربي ابنه احسن تربيه جايب له محفظ قران وموديه المسجد ومدرسة إسلامية و و و وبيصرف عليه وأخذ بكل الأسباب إن الولد يطلع ولد صالح ليه؟ عشان الناس تقول شوفوا ده ابن فلان عشان يفتخر بيه ابني حافظ 30 جزء أو حافظ كذا ابني مع كذا النية الصالحة في تربية الولد لماذا تربي ولدك؟ لأن الله أمرني بذلك العاطفة عاطفة الأبوة شيء والنية الصالحة شيء آخر أن أنوي يا رب أنت أمرتني يا رب الولد ده فأنا أربيه لأجل أمرك مش لنفسي ولا عشان ينفع نفسه ولا عشان ينفعني ولا أبدا إنما لأجلك فقط يا رب بهذه النية تجد الأعمال لها معنى آخر وطعم آخر تجد الأعمال تصبح شيء آخر اللي هي أعمال القلوب اللهم أصلح قلوبنا وأحوالنا يا رب هي دي قضية القلوب في الصلاة الصلاة أعمال ظاهرة وباطنة فالأعمال الظاهرة القيام والركوع والسجود دي ظاهرة والقراءة والتسبيح كل دي ظاهرة أما الباطنة فهي الأهم الخشوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل رجل الصلاة وما كتب له إلا عشرها عشرها وفي ناس النهاردة في زماننا ده بتطلع من الصلاة بما فيش مش والعشر بما فيش خالص إذا كان ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل واحد النهاردة بيسألني يا شيخ أنا بيسهى عليا أنا قريت الفاتحة ولا لا قريت الفاتحة ولا لا ده من أول ما دخل في الصلاة ده ضايع من أولها طب فين بقية الصلاة بقى إذا كان هو من أول ما قال الله أكبر هو نسي هو قرأ الفاتحة ولا لسه هي دي صلاة هو ده الضياع ضياع القلوب سببه الأصل تشتت القلب اللهم اهد قلوبنا تشتت القلب وتشتت القلب له ثلاثة أسباب السبب الأول حب الدنيا والسبب أو هم الدنيا والسبب الثاني مطاوعة النفس في كل ما تطلب والسبب الثالث كثرة الخلطة بالخلق اللهم أصلح قلوبنا يا رب هي دي القضية أول شيء هم الدنيا اللهم إنا نعوذ بك من هم الدنيا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا صار هم الدنيا هو الهم الشاغل في هذه الأيام وأكثر الناس كل همهم الدنيا كل همه الدنيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له لما تبقى الدنيا همه إن كل همه هيلبس إيه ويأكل إيه ويركب إيه ويسكن فين ويعيش إزاي والناس بتقول عنه إيه عنده كام وإيه اللي, اللي هو عمله لأولاده وإيه اللي عمله للمستقبل لما يبقى ده همه يبقى هو ده الضياع بعينه هم الدنيا دخل في الصلاة دخل في الحسابات اللي ليه واللي عليه دخل في الصلاة دخل في آخر الشهر وأوله واللي بيحبه واللي بيكرهه واللي بيثني عليه واللي بيحقد عليه واللي بيحسده واللي بيدعي له دخل في دنيا فضياع شتات القلب قال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا فسادا والعاقبة للمتقين للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا قال العلماء أن طلب العلو في الأرض لا بد أن يستدفع الفساد كل اللي عايز يبقى أكبر لازم يفسد لازم مش ممكن واحد عايز يكبر بدون فساد هو عنده دكان صغير أو مصنع صغير عايز يكبره هيدخل في الفساد هيجيب من البنك هياخد فلوس ناس يشغلها هياخد بالآجل ها لازم دي في التعامل مع الخلق وتعامل المادي في زماننا بالذات ودي واضحة ومدروسة ومنشافة كله بيوصل ليه للفساد انا ما بقولش على اللي ربنا فتح عليه ووسع عليه وهي وسعت معاه من عند الملك ما سعلهاش ولا حريص عليها ولكن ربنا فتح فهو فتح على قد ربنا ما فتح له خلصت دي دي بتاع مين دي بتاع ربنا لكن اللي عايز يبقى احنا بنسمع اللي عايز يعمل اسم في السوق اللي عايز يبقى له مكان في السوق اللي عايز يبقى له تأثير في السوق نعوذ بالله من السوق وهو ده اللي بيسوق إلى الفساد لابد لابد فساد والقصص لابد أن كل منكم يحفظ قصة من قصص العلو في الأرض والفساد صحيح؟ لازم وهي كثيرة في زماننا وهذه هي مهمة جدا أن نتعظ سبحان الله العظيم لما أراد الله أن يهدي إبراهيم عليه السلام سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كلنا بنحبه صح هو سيدنا إبراهيم كده إذا ذكر تلاقي قلبك بيحبه من جوه كده الشاهد إيه الله عز وجل يقول وكذلك نري وكذلك إيه آه نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين مش وكذلك يرى لا كذلك آه مع ان الملكوت كتاب مفتوح يعني ربنا بيوريك السماء ولا انت اللي شايفها لا ما هو الفرق بين انك انت اللي شايفها وبين ان هو يوريها لك ده موضوع تاني ده موضوع تاني ما احنا بنقول اهو ان كل واحد منكم حافظ قصه من قصص العلو في الارض والفساد كل واحد حافظ قصه بس مين اللي انتفع بالقصه دي هو ده الفرق بين يرى وايه ويري ان الله يريه وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض ليه ليكون من الموقنين هو ده اليقين اللي بندور عليه مش يقين الكلام بقى والاونطه لا يقين العمل والاعتقاد يقين العمل والاعتقاد اللي اللي تحسه تشمه تذوقه في كلمة إبراهيم عليه السلام وكيف أخاف ما تشركون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون لا قبلها قبلها ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون هي دي القضية هو ده اليقين اليقين يقول لهم أنا أخاف من أصنامكم أنا اللي أخاف ولا أنتوا اللي تخافوا هو ده اليقين اللي حصل في قلبه اللي حصل في قلبه لما جم يرموه في النار سبحان الملك سبحان الملك جم يرموه في النار وهو نازل في النار جبريل ألك حاجة قال أما إليك فلا والقصة دي وإن كانت ضعيفة إلا أن الإمام أحمد استشهد بها في اليقين الإمام أحمد بن حنبل وهذا توثيق لها الشاهد إيه قال ألك حاجة قال أما إليك فلا قال فسل ربك قال علمه بحالي يغنيه عن سؤالي حسبي الله ونعم الوكيل فقلنا يا نار كوني بردا وسلام على إبراهيم الشاهد اللي سبحان الله العظيم العجب بقى العجب الجديد في المسألة انه ثبت ان قومه كان حو كانوا حول النار من الشرف ينظرون اليه فيرونه كشفت فجوه كان كله شايف سيدنا ابراهيم فقال ابوه نعم الرب ربك يا ابراهيم راجل قاعد وممدد في ال- متكئ في النار وعمال ياكل من قطف عنب من الجنه هو ده اليقين اللي حصل له بس حصل له لما ايه ها لما شاف لما ربنا وراه وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين هي دي القضية إن نري إن ربنا سبحانه وتعالى يديك بصيرة تشوف إن القلب ده يشوف بقى اللهم افتح قلوبنا للحق يا رب اللهم نور أبصارنا وبصائرنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه هي دي أرنا أرنا عشان كده تلاقي سيدنا ابراهيم على طول دعاء ارنا يقول ايه وارنا مناسكنا ارنا خلينا نشوف يا رب فالشاهد ان قضيه القلب ان احنا نتعظ اول شيء لاعتبار بالايات المرئيه والمسموعه الايات المرئيه اللي احنا بنشوفها قدام عينينا سواء كانت سماء او ارض او جبال او مطر او ريح او او حوادث يا جماعة الحوادث اللي بتحصل دي وتبلغك دي رسائل من الله دي رسالة مبعوثة لك من ربنا لما تبقى قاعد كده بيقول لك واحد انت ما عرفتش ده فلان جات له سكتة قلبية سبحان الله العظيم النهاردة انا كنت بزور معهد الاورام اللهم عافي كل مبتلى واشفي كل مريض فوجئت واحد من الناس اللي هم يعتبروا اغنياء القوم وهناك انت ايه اللي جايبك هنا قال والله فوجئت النهارده صباح الصبح قمت لقيت نفسي بشوف الحاجه ست حاجات فرحت هنا هنا قالوا مفيش غير هنا مع الغلابه سبحان الله العظيم صبح كده يشوف الحاجه ست حاجات ايه كشفوا عليه لقوا في عنده حاجه عيب في حصل في المخ عيب خلقي مولود بيه هو بيقول كده لكن كبر محتاج يتشاف طيب لما ده عيب خلقي مولود بيه والراجل يا عم الحاج بقى عنده 37 سنه اشمعنى النهارده النهارده بقى ستة ليه دي محتاجه ان ان دي ايه لا رساله آه، رساله هي مبعوثه له ان يشوف الحاجه الستة ارجو ان الشريط ده ما يوصلوش ها بس اكيد هو ما كانش عنده ربنا واحد كان عنده ايه اه كان في سته كان في ستة هو عايش لهم طب خد ستة على قد اللي انت عايزهم ادام انت شايف الواحد ستة خلاص خليها في عينيك ستة على طول كون ان الستة بالذات ده رقم محتاج وقفة ايه موضوع الستة ده بقى القصة دي كون ان انا دخلت وسمعتها دي رسالة مبعوثة لي انا محمد حسين شوف هعمل فيك كده كون ان انتوا سمعتوها النهارده وبلغتكم ده رزقكم برضه كل واحد منكم الرسالة دي مبعوثة له شخصيا إن عندك هدف واحد ولا ستة اللي هو رضا ربنا ولا ستة ربنا وشهوتك ومراتك وولادك والشغل والناس ستة ممكن نخليهم عشر ممكن نخليهم عشرين ممكن يبقوا اتنين ممكن يبقوا تلاتة بس هي ممكن يعملها كده في مخك اللهم عافيهم ولا تبتلينا يا رب اللهم عافي كل مبتلى واشفي كل مريض الشاهد ايه ان القصص دي اللي بتوصلك كل يوم وتقراها في الجورنال وتسمع عنها دي رسائل مبعوثه لك انت شخصيا فعشان كده اول عباده وقربه من اعمال القلوب الفهم عن الله اول عباده ايه اه الفهم عن الله ان احنا نفهم رسائل ربنا اللي بعتها لنا الفهم عن الله عشان كده ربك يقول ايه سبحانه وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها لهم قلوب ايه اه الفقه الفهم الفقه هو فهم هي دي قضية انا لما اجي يوم من الايام ومزنوق وربنا اداني طلبت فاداني الرسالة دي لازم افهم اداني ليه ما ادانيش يبقى برضه ايه ما ادانيش ليه من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ودي تجربة شخصية معلش سامحوني انا مضطر اقولها دلوقتي ان تعبت جدا في تأشيرة العمرة السنة دي في تأشيرة الحج اللهم لا تحرمنا الحج والعمرة اه مرة واثنين وثلاثة واربعة مش عايزة تيجي ولما جت مش عارف اسافر فوقفت هو في ايه فبدأت اقول لنفسي طب هو انا اصلا اصلا عايز احج ليه اللهم لا تحرمنا الحج والعمره يا رب هي دي الوقفه ان دي رساله مبعوثه لك يا رب هو انت مش عايزني يا رب مش عايزني يعني يعني يا رب انا خلاص ما اقعدش انفع لك يعني يا رب انا مش هنفع عبد من عبيدك يعني يا رب خلاص بعتني الوقفه دي تبقى هي المطلوبه في المواقف بقى في كل موقف زي كده ان انت تقف وتسأل نفسك هو ربنا عايز مني ايه بالتحديد وتبدأ تنفذ بعد ما تفكر وتفهم كتير مننا نفكر يا جماعة ان الطريق بتاع ربنا ده دروشة عشان كده انا قلت لكم هنا في مرة قبل كده القضية مش قضية دين وخلاص اي دين لا لا ده العلاقة مع الله علاقة ذات حساسية بالغة في منتهى الحساسية العلاقة بينك وبينه عشان كده لو ما فهمتوش ممكن يلعنك يغضب عليك يطردك دي كلمة الحسن البصري أخشى أن يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب فلا غفرت لك لو قال لك روح مش هغفر لك ينفع ايه بعد كده مش هتنفع مش تنفع له فهي دي قضية الحساسية في العلاقة مع الله لما يبعت لك رسالة وما تفهمش طب والتانية وبرضه مش واخد بالك والتالتة والرابعة ومية اسمه الصبور اسمه ايه صبور بعت لك مية وميتين رسالة والف وانت برضه مش معاها خالص ساعتها بقى ينزل المقت المقت الغضب فينزل الطابع أو القفل على القلب فلا يتوب العبد فيموت عياذا بالله على الكفر فلازم كل واحد مننا النهاردة أول أعمال القلوب الفهم عن الله نبدأ نفهم معلش ليه ربنا شغلك الشغلانة دي انت راجل صاحب مصنع نسيج او انت راجل صاحب مصنع أحذية أو أنت راجل صاحب مصنع حديد أو أنت راجل ليه لازم نفهم بقى ليه ربنا اداك فلوس ليه ربنا اداك صحة ليه ربنا شغل عندك فلان ليه ربنا سمعك فلان ليه ربنا جعل جنبيك المسجد ده وإمامه ده ليه ده أبوك ودي أمك ليه دي زوجتك ودول ولادك ربنا عايز منك إيه لما بيكتنفك بالمعاني دي ما تزعلوش مني عمرك فكرت التفكير ده هو ده الغلط لازم افكر كده ايه مراد ربنا مني ربنا عايز مني ايه لان اللي بيحيط بك ده كله التشكيلة دي مش بايد حد ده يد الله قدره ارادته سبحانه وتعالى عظمته كونه فكل هذا يفعله الحكمة صح ولا لا اسمه ليه الحكيم اسمه العليم الحكيم فهو عليم في حكمته حكيم في علمه فهو عارفك فبالحكمة حط لك الأوضاع دي الأوضاع دي صنعتك وشكلتك ولا انت لسه بتحارب أقدار الله ها هي دي الفهم الفهم عن الله عايزين نفهم رسائل ربنا لينا سبحانه وتعالى لو فهمنا هنبقى على مقتضى مراده سبحانه وتعالى هو عايز مننا ايه هتبدأ تفهم هو عايز منك ايه سبحانه وتعالى النقطة الأولانية عشان ما نطولش الفهم عن الله اه احنا خطينا موضوع شتات القلب ده اللهم انا نعوذ بك من شتات القلب احنا قلنا ثلاث حاجات اول حاجة هم الدنيا ثاني حاجة مطاوعة النفس في كل ما تطلب انا اشهد الله ان انا بحبكم في الله فعشان كده ما حدش يزعل مني يعني لو انا قلت واحد مننا دلوقتي قاعد فنفسه قالت له اشرب ميه راح جايب الازازه حط ميه شرب ميه قالت له بص في الساعه بص في الساعه دلوقتي ولادك بيعملوا ايه ده نفسه اه طب ما تقوم تخرج تدخل الحمام قام يدخل الحمام طب ما تكلم العيال بقى بالمره كلم العيال طب ما تروح تنام يا اخي كفايه كده الليله دي روح ينام وهو في الطريق طيب ما تشرب لك سيجاره ما هو مش بتاع سجاير طب ما اكلم فلانه لا لا لا هو ملوش برضه في السكه دي طب ما تروح تقعد على القهوه شويه طب ما تروح تزور فلان نفسك مش هتسيبك الا لما تضيع دينك هي دي النفس اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يا جماعه انا قلت لكم قبل كده لازم نفرق بين وسوسه الشيطان وتسويل النفس الشيطان عايزك تعصي ربنا كيفما اتفق لكن النفس لها هدف تلح به عليك دائما والنفس أخطر من الشيطان ألف مرة النفس أخطر من الشيطان مليون مرة أول ذنب عصي الله به كان بسبب النفس قتل قابيل لهابيل فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله أول شرك حصل في الأرض بعد التوحيد كان بسبب النفس سيدنا موسى السامري ما خطبك يا سامري وكذلك سولت لي نفسي ناس موحدين وفي وسطهم نبي ويشركوا موحدين شو كان سايبهم توحيد موحدين عشان كده اصل انت بتفكر تقول لي لا كان في شرك قبل كده كتير قبل سيدنا موسى لا انا بتكلم عليهم قوم موحدين يشركوا بالله يعبدوا عجل انت متصور الصوره دي بسبب ايه؟ النفس فلذلك انت كتير بتظلم الشيطان مش هو السبب ده انت السبب انت السبب نفسك الاماره بسوء اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا يا رب اه نفسك فمطاوعه النفس في كل ما تطلب سداد هتشتتك هتقطعك حتت نفسك دي كل اشرب نام اخرج هات البس اعمل سوي اتكلم اخرج روح تعال نفسك فلذلك اول سبيل لجمع هم القلب الا تطاع النفس الا تطاع النفس نفسك تقول لك على اي حاجة قول لا عشان كده ابن الجوزي بيقول ايه امنعها ملزوز مباحها يقع الصلح على ترك الحرام اقول تاني لو صلي صلى الله عليه وسلم امنعها ملزوز مباحها ليقع الصلح على ترك الحرام واضح ولا ترجم لو واضح طيب هترجم يعني طب صلي صلى الله عليه وآله وسلم امنعها ملزوزة مباحية يعني امنع نفسك المباحات اللذيذة عشان توافق انها تبطل حرام بمعنى ايه احنا نروح من هنا دلوقتي نسأل الله عز وجل ان يعافينا واياكم من كل بلاء وان ينجينا واياكم من كل فتنة وان يرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل هنروح دلوقتي البيت قول شوف قول لنفسك شوف يا نفس الراجل ده تعبنا بقى فاحنا عايزين حل النهارده نقعد نقرا جزئين قران نفسك تقول لك لا لا لا لا لا بالراحه يا عم ان هذا الدين متين فاوغل فيه برفق لا نفس هتقول لك كده لا بالراحه احسن اللي يدخل جامد ده هيطلع تاني بالراحه واحده واحده طب معلش هنقرا جزئين ونفسك لابد أن ترى منك الجد ابن الجوزي برضه يقول تاني كتاب له اسمه المدهش يقول ايه يقول إذا أردت أن تضرب عصفورا فملت على حصاه لتهشه فإن العصفور ينظر في يدك فإذا رأى حصاة طار وإلا وقف شوف العصفور اذكى منك انت غيلت بتهوشه عشان تشيل طوبه هو باصص في ايدك ايدك نزلت على طوبه فهي نفسك كده لما تشوف منك الجد النفس تستكين لكن نفسك عارفاك يعني احنا هنتفق دلوقتي يا جماعه ان اول ما نروح الليله دي هنقرا جزء قران وننام نصحى الساعه 4 نصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى ماشي ماشي ماشي يا جاي تقول لي ماشي نفسك هتقول خليه يقول ماشي حلو هو بيقول كتير ماشي دي آه، لا عارفاه عشان كده الامام احمد كان عنده احد تلاميذه يزوره فخرج فما ان بلغ البيت حتى دق الباب فقال من قال ابو عبد الله فخرج اليه وقال سبحان الله يا امام الم اكن عندك الساعه قال له قبل ان تزورني كنت عزمت ان ازورك وانا لا احب ان اعود نفسي ان اعزم على الشيء ثم لا افعله قال له مش لسه بتاع عندك دلوقتي قال له اصل انت قبل ما تيجي انا كنت ايه كنت انا ازورك فانت جيت طب خلاص الحمد لله لا لا لا لا انا مش عايز نفسي تتعود مني ان انا اعزم وايه وما اعملش اصل هي نفسك هتشوفك انت هي بتجربك انت بتعزم وما بتعملش خلاص سيبه يعزم للصبح ما منوش فايده ده اه هي دي القضيه ه- ه- زمان هجيبه لكن القضيه في النهايه انك انت عودت نفسك على ايه لما نفسك تشوف منك الجد تستسلم تروح انت جايب المصحف واعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتبدا تقرا النفس تفزع فبعد شويه تقول لك شوف بقى ايه احنا عشان نقرا كده ب- بتدبر نتعشى الاول وتاخد حمام وبعدين نقرا لا هقرا اصل انت لو تعشيت ايه هتنام بعد ما تقرا صفحتين نفسك تقول طب كفايه نص جزء وما نقوم بقى الساعه 4 قرايه في جو في الليل دي زي الفل خليك بالليل لا هقرا هنا يبان لك كلام ابن الجوزي بقى بالله عليك نفسك بتحارب معاك عشان تتعشى وانت رافض هتقول لك ندخن سيجاره مش ممكن طبعا هتقول لك نشوف الفيلم بتاع الليله دي مستحيل طبعا هي دي بقى امنعها ملزوز مباحها ليقع الصلح على ترك الحرام يبقى لما تمنعها المباح اصلا اصلا هي مش هتطلب حرام لانها مش صايله مش صايله الحلال هتطلب الحرام هي دي قضيه ايه ان واحد له عنده واحد 100 جنيه وجاي يقول له لو سمحت ال 200 جنيه اللي عليك يقول له ايه هم 100 بس يقول له ماشي هات ال 100 لانه لو قال له ال 100 جنيه اللي عليك هيقول له لا هم 50 هيقول له كمان شهرين لكن لما يخضوا فين ال 1000 جنيه اللي عليك يا عم هم 100 طب هات ال 100 هي دي النفس التعامل مع النفس يبقى كده عشان كده احنا لينا ثمان شرايط اسمهم سياسه النفس سياسه النفس, النفس عايزه تت ايه؟ تتساس اه لا، تساس عايزه تمسك لجمها الشاهد ايه؟ ان النفس لا تطاوعها في كل ما تطلب والا شتتت قلبك وضيعت دينك. اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا يا رب. نمره ثلاثه كثره الخلطه بالخلق. شتات للقلب اي شتات. الانسان اجتماعي بطبعه. والطباع سراقه. يعني ايه الطباع سراقه؟ انا جيت هنا النهارده. النجفه دي جميله قوي، الواحد نفسه يجيب نجفتين تاني. هي دي الطباع سراقه شكله في العبايه والشال الاحمر ده اما بيجيبوه منين؟ آه السجاد ده ال- اه والله برضو الواحد عايز يجيب فيديو عشان يشوف الحاجات دي الحاجات دي جميله تنفع في البيت هي دي كثره الخلطه بالخلق شر كلها شر عشان كده الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما سئل من نجاه قال ايه امسك عليك لسانك وايه وليسحك بيتك وابكي على خطيئتك وليسعك بيتك اقفل عليك بابك العزلة ضابط العزلة ان تخالط الناس في الخير في درس ماشي في صلاة جماعة ماشي في صلاة جمعة ماشي في خدمة مسلمين ماشي في إعانة فقراء ماشي نختلط بالناس في الخير ونعتزلهم في الشر وفضول المباحات نعتزلهم في الايه؟ في الشر تعالى نحارب فلان تعالى نضرب فلان تعالى نشوف فيلم تعالى نعمل مسرحية تعالى دي كلها شر نعتزلهم لا ماليش دعوه وفضول المباحات تعالى نلعب كوره دي فضول مباحات مباح تعالى نروح شرم الشيخ ولا اسمها ايه دي كان اسمها ايه بس نسيت اسمها ايه لا دي فضول مباحات نعتزلهم في فضول المباحات نعتزل الناس ليه يا جماعة الخير احنا في زمان مليء بالفتن اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وزوجاتنا وأولادنا يا رب العالمين آه فتن شديدة جدا والقلوب ضعيفة والفتنة خطفة انت مش عارف ابنك لما عينه شافتك وانت بتقول كذا او بتعمل كذا ما تعرفش تفكير الواد راح فين ممكن دي تحول مسار حياته 180 درجة انت نفسك ممكن تقع عينك على حاجة تحول قلبك ممكن تسمع حاجة تضيع دينك ممكن تتحط في موقف تتحول عن الله فيتحول الله عنك فتتوه في الدنيا جميعا كثرة الخلطة بالخلق نعوذ بالله من شر ذلك الشاهد أيها الإخوة من أعمال القلوب الحب يا رب حبنا وارضى عنا واسترنا واعف عنا الحب والحب كلمة جميلة اتهرت في زماننا ده لنا خطبة جمعة اسمها الحب الحقيقي هتلاقي مدخل الخطبة كده حب حب بحبك بحبك بحبها حبيتها حب حب هي كده في زماننا الأغاني والتمثيليات والأفلام والمسرحيات والشارع والكتب والقصص والشعر والشباب والبنات والجامعة والشوارع حب حب حب وكل ده باطل الحب الحقيقي انك تحب ربنا والسؤال انت بتحب ربنا وقبل ما تجاوب هقول لك ازاي وليه لما وكيف بتحب ربنا ليه عشان خلقني يعني لو موتك تكرهه عشان رزقني يعني لو أفقرك تكرهه عشان سترني يعني لو فضحك تكرهه بتحبه ليه لا يحب لذاته إلا الله يبقى بحبه ليه لأنه الله احنا بنحب النبي محمد ما تصلي عليه لأن الله أمرنا بذلك بنحبه لله النبي محمد بنحبه لله تحب فلان ليه لله وزوجتك لله وأبوك لله وأمك لله يبقى الحب كله لله وحده لا شريك له وأخطر أنواع الشرك شرك المحبة إنك أنت تشرك في الحب قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله يحبونهم كحب الله ربنا ما قالش انهم ما بيحبوش ربنا لا لا ده بالعكس قال انهم بيحبوا ربنا بس بيحبوا مع ربنا حد تاني قد ربنا قد حبهم لربنا عشان كده انا اسالك ومش عايز منك جواب اوعى حد يجاوب دلوقتي عشان هتكذب انا عايز الاسئله دي بس تدور في دماغك الليله دي برضه قبل ما تنام وانت راقد على السرير كده وحاطط ايدك تحت خدك على المخده واسال نفسك هل في حاجه في الدنيا انت بتحبها قد ربنا يعني نفسك انت بتحب نفسك قد ربنا ولا اكتر شويه نفسك بتحب مصلحتك يعني بتحب حياتك يعني طب فلوسك مصنعك او دكانك او محلك ها طب ابنك فلان او بنتك زوجتك بيتك عربيتك انت بتحب حاجة قد ربنا قد حبك لربنا قول لي طب معلش معلش اعرفها ازاي بمعنى لما ربنا يؤمر بحاجة انت قاعد مع المحبوب وحي على الصلاة هل بتيجي لحظة اقوم ولا ما اقومش ها يعني مش انا مش قادر افرط في القعده الجميله دي هي اللحظه دي يبقى انت بتحبه قد ربنا حد اعانك على معصيه الله زي اللي بيحب واحده ماشي مع واحده وجاي بيشتكي الشباب بيشتكوا مش قادر اسيبها يا ابني المفروض دي تكرهها في الله لانها ساعدتك على معصيه الله فكونك بتحبها انها بتعينك على معصية الله يبقى ده دليل انك ما بتحبش ربنا انا ممكن اجيب لكل واحد مننا دلوقتي 19 دليل على انه ما بيحبش ربنا وكل واحد فينا عارفها وحياته واضحة قدام عينيه انا مطالبك دلوقتي بدليل واحد قوي على انك انت بتحب ربنا ايه الدليل النقطة اللي جاية من اعمال القلوب حب التضحية لله من اعمال القلوب حب التضحية لله يعني ايه حب التضحية لله بمعنى الايثار دي من اعمال القلوب يعني ايه الايثار تاني يعني ان انا تبقى في حاجة فيها مصلحتي واقدم امر ربنا على مصلحتي سبحان الله العظيم احد اخواننا راجل طيب ربنا يثبته على الايمان وال- والسامعين اجمعين يا رب بيقول ان هو لما بيروح يحج ربنا بيلهمه دعاء وهو بيستمر عليه فكان له يقول لي بيقول انا الهمت دعاء يا رب لو كان في مالي جنيه حرام خلصني منه وانا مش زعلان قال وفضلت طول الفتره وانا مستمر على ده الدعاء ده وانا مش عارف اتخلص منه هي كده على لساني قال ويوم ما رجعت طخ طخ طخ 100000 50000 70000 80000 200000 ولاقي نفسي المكتب هيتجننوا في ايه الضربات المتواليه اللي ورا بعضها وانا مزقطط وداخل ارقص فرحان جدا لان انا عارف ده جاي منين انا عارف السر هي دي القضيه قضيه ان تؤثر الله بما يريد ولو على مصلحتك الشخصيه عشان كده العلماء يقولوا ايه ما سهر الليل منافق في قيام الليل يعني العلماء يقولوا حديث النبي ما صلي عليه يعجب ربنا من رجل سار عن فراشه ووطائه وقام يصف قدميه في ليلة باردة شاتية بين يدي ربه هي دي انه نايم وتحت منه بطانية وفوق منه ثلاث بطاطين وزوجة جميلة مطاوعة وفي الساعة ثلاثة ونص ثلاثة راح ضارب اللي حب رجليه وقام اتوضى بمية باردة ووقف يصلي ربنا في عز التلج ده ده دليل انه ايه بيحبه بيحب ربنا لانه قدم محبوب الله على محبوب نفسه عشان كده انا علقت لكم جامد على قضية وان اعمل صالحا ترضاه وان اعمل صالحا ايه يعني ايه هو مش اي صالح يرضي ربنا لا زي ما قلت لكم، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يرضى مني انا 5 جنيه وما يرضاش منك انت 500 جنيه ما يرضاش منك غير 50000 ولو اقل من كده مش هيرضيك هو هو يرضى منك ايه على قد نعمه عليك على قد ستره عليك على قد توفيقه ليك على قد تعليمه ليك هو ال ال العالم زي جاهل لا لا ده مش زي ده انت عارف وغيرك مش عارف فانت هتتحاسب حساب غير غير التاني الرسول راضي من عبد الله من من الراجل اللي قال والله لا ازيد عليها ولا انقص وما رضيش من عبد الله بن عمر الا انه يقوم الليل عبد الله بن عمر حاجه والراجل التاني ده ايه؟ حاجه ما ينفعش ما ينفعش ان عبد الله بن عمر ينام معايا فلذلك القضيه هنا ايه؟ ان انت لازم كل واحد على قده بقى انت ربنا سترك قد ايه وعافاك قد ايه ولطف بيك قد ايه واداك قد ايه قد دول هو عايز منك كل ما اعطيت في الدنيا فانما هو للاخره فان استعملته في الدنيا فقد بطرت نعمه الله على قد ما بيديك عايز منك انت مفكر انها لعبه اداك وخلاص لا هذا ابتلاء وفتنه نسال الله عز وجل ان يثبتنا واياكم على الايمان فلذلك حب التضحيه انك تضحي وبايه اه وبحب قد يكون احدنا مطالب انه يضحي بوقته واحد مطالب انه يضحي بفلوسه واحد مطالب انه يضحي بصحته واحد مطالب انه يضحي بمنصبه واحد مطالب انه يضحي بوجاهته بين الناس المهم بس ان يكون دي من العبادات القلبيه بقى ان يكون عندك استعداد انك تضحي هو دي العبادة ان يا رب لو يرضيك ان انا اذبح نفسي هنا اذبح يبقى عندك الاستعداد ده يا رب اللي يرضيك ان اطلع كل فلوسي اطلعها يا رب لو يرضيك ان انا اسيب الدنيا ديك واعيش في صحراء مستعد ان يبقى ده ايه عندك مين مستعد مش دي انه يبقى مستعد ان الملك ياخذ منه حتى يرضى يا رب خد مني لحد ما ترضى سبحان الله العظيم سمعتها النهارده في المستشفى النهارده ازيك يا عم الحاج راجل راقد مريض عامل ايه الحمد لله كويس الحمد لله راضي قال له شوف يا رب خد مني لحد ما ترضى ما عشان كده قلت لكم مش هينفع ان انت تدي الشيخ صلاح يروح يودي للفقراء انت تزور الفقراء هتتعلم روح انت المستشفى وروح للفقير لحد بيته وروح للملجأ الايتام سبحان الله العظيم عندنا بتاع دار ايواء بتاع اللي هم بيقولوا عليها ال- بتاع ال- اللي قال الصالحين بيقولوا عليهم ايه دول الاحداث احداث اه بين السرايات بعد كوبري ثروت على طول سبحان الله العظيم من كام يوم برضه بنزور الدار الاحداث ديت ورايح في نفس الوقت واحد لابس اسود آه، في نفس الوقت القضية انك انت داخل ومعاك مين وهو داخل ومعاه مين هو ده الموضوع ان لازم يبقى عندك استعداد لدي عشان كده هقول لك اللي بعديها من اعمال القلوب الذل لله اللهم اجعلنا اذل خلقك لك واعز خلقك بك عن الناس الذل لله كتير مننا بيتعامل مع ربنا بشيء من الأنفة أنفة ما بتصليش في المسجد ليه يقول لك لا لا ريحة السجاجيد وحشة مش عارف ايه بتوع اصل لا لا لا، اصل الناس بيزق رجله في رجلك في الصف يا اخي وريحة شرابتهم تقرف طب ما تعملها بنية الذل لله عجبتني كلمة واحد من اللي هم الناس الكبار دول الأغنياء يقول لي أنا لأول مرة في حياتي أعرق لدرجة إن العرق دخل في عيني حرقتني فرحت جدا معلش الظاهر انتوا شفتوش ناس من دي ف اه دي جميله منه هو حس ان هو كده قدم لربنا خدمه كبيره جدا عرق عرق اه عرق شيء وعينه حرقته اه صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم الذل لله الذل لله وكلمه عمر بن الخطاب دايما توجعنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله كل ما تروح شرق يذلوك وتروح غرب يذلوك وحياة إيجابي وتعايش سلمي برضه يذلوك آه مفيش ذل كله فيها ذل كله فيها ذل لحد ما ترفع راسك كده مهما ترفعها كده هيبقى ده العز يا رب اللهم ارزقنا العزة بك يا رب ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون مش عارفين مش عارفين العزة فين الذل لله وكلما ازددت ذلا ازددت عزة كلما ازددت لله ذلا ازددت عزا سبحان الله العظيم هي دي والله مش من تواضع لله رفعه هي دي كل ما تزيد ذل لله كل ما تزيد عز وجرب جرب وشوف سبحان الله العظيم بيبهرني موقف النجاشي جعفر بن ابي طالب بيحكي يقول دخلت على النجاشي دعانا النجاشي صباح يوم فدخلت عليه فاذا هو في هيئه منكره يلبس ثوبا خشنا وياكل اكلا خشنا ويجلس على الارض فهالني قلت مالك النجاشي ده كان ملك الحبشه والملك بيلبس ايه حرير وذهب وكرسي والناس تقعد في الارض دخل عليه لقى لابس قيش واقف في الارض وبياكل عيش حاف ناشف مالك قال بلغني اليوم ان الله اظهر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على عدوه وان الله يحب اذا احدث لعبده نعمه ان يحدث له بها تواضعا لما ربنا يديك نعمه اديله بيها ذل مش واحد فتح فرع جديد يجيب فرقة وموسيقى وأغاني وأنوار هو ده شكر النعمة ربنا رزقه ولد مزيكا وفرح و... وبحصر ذهب هو ده شكر النعمة ربنا اداله يوم ما يتجوز هو ده شكر النعمة فين الذل يا جماعة لله عشان كده بعض العلماء يقول أتيت أبواب الله فوجدت على كل منها زحام فأتيت باب الذل فوجدته فارغا ده باب عظيم قوي من أبواب الدخول على الله باب إيه؟ الذل لله والله كنت في الكعبة السنة دي في حج وقاعد جنب راجل من الناس الطيبين الغلابة قوي دولت باكستاني أو مش عارف إيه من الأعاجم ولقيته بيناجي ربنا كده بالراحة مش أنت بتحبني يا رب مش أنا حبيبك عجيب انا ما اجرؤش اقولها دي مش انا حبيبك هو انا حبيبه مش متاكد منها دي والله لا ما اقدرش لكن الذل اللي في عينيه مش مش بيقولها بقى بتألي ما بيقولهاش بعجب ما بيقولهاش بغرور ده بيقولها بايه بغاية الذل والدموع عادة من العينين بتنزل واحدة واحدة ده نازلة أربعة أربعة على من عينيه وعلى لحيته سبحان الله العظيم قضية الذل لله عز وجل والتواضع لله سبحانه وتعالى ابويا كان بيحكي حكايه ملهاش اصل الله يرحمه رحمه واسعه كان له في الحكايات ها كان بيقول ايه ان واحد آه، راح لشيخ بيقول له انا حاسس بنفسي في كبر جامد قوي فاعمل ايه قال له شوف اوسخ واحد في البلد وبوس رجله فدار يلف في البلد لحد ما وصل لمزبله ولقى عليها راجل من اللي هم زي المجنون ومتبهدل خالص وقاعد ياكل من المزبله فقال اظن مش هلاقي فراح يميل قال له "س- هتعمل ايه بص رجل نفسك دي عن ابويا قصه ملهاش اصل يعني الشاهد لكن الشاهد ايه الشاهد انك انت بتبص في وجوه الناس فلان ده انا اغنى منه وفلان ده انا اجمل منه وفلان ده انا اقدم منه وفلان ده انا احسن منه وفلان ده القضيه مش كده القضية انت اسمك ايه عند ربنا انت مين عنده في وسط دول لما يقفوا قدام ربنا انت مين انت رقم كام عند ربنا اه مقام مقامك ايه عنده يا ترى اسمك عنده عبده الخالص ولا مشكوك في عبوديتك له مشكوك في نسبتك اليه اسمك عنده صديق ولا كذاب اسمك عنده مؤمن ولا فاسق اسمك عنده صادق ولا فاجر اسمك عنده ايه عند ربنا عشان كده بات احد السلف على ضفة نهر ليلة يناجي ربه ما اسمي عندك يا علام الغيوب ما اسمي عندك يا علام الغيوب وما أنت صانع بذنوبي يا ستار العيوب طول الليل يقول له كده يا ترى أنا اسمي عندك يا رب اصل انا هنا استاذ دكتور مهندس فلان ده عند الناس لكن عند الملك اسمك ايه اسمك ايه هي دي اللي بتستوجب الذل بقى لو عرفنا ودي كانت من لطائف الحد ان اسمه المتكبر اسمه اسمه المتكبر سبحانه وتعالى في سياق ايات الحد آه فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه دول سبحان الله ومن عاد فينتقم الله منه في الحج في الحج يعني الراجل رايح يحج ربنا ينتقم منه قلت لهم اه هي دي قضية التلاعب على الله رسالة تاني الداء العضال في الدين هو الخبث ومهما كنت لاعبا فلا تلعب بدينك الداء العضال في الدين هو ليه انك تتخابس على ربنا تنكر عليه تخدعه زي بلغتنا بقى تحاول تلعبه ربنا ربنا هتلعب على ربنا ومهما ومهما كنت لاعبا فلا تلعب بدينك الا الدين لا تلعب بدينك ما تلعبش بدينك ما تلعبش على ربنا العب بعيد لما تيجي عند الدين وعند ربنا خليك صح احسن قال لي اللي هيلعب في الصيد وهو بيحج قال له ايه هينتقم منه وهو بيحج وهو محرم عشان بيلعب ده صيد امور هينه لكن هي كده اسمه المتكبر سبحانه وتعالى يجعلك لازم تذل له تذل له قمة الذل في السجود اللهم ارزقنا الذل لك اللهم متعنا بالذل لك اللهم حبب إلينا التذلل إليك التذلل محتاج حاجتين كلام وعمل التذلل مش زي اللي يقول الحمد لله انا مش محتاج من ربنا حاجه انا كل حاجه عندي لا لا قلبك جامد قوي ممكن يذلك بقى ويخليك تحتاج فتعالى له انت بالذل افضل من انه يذلك رغم انفك وكتير قلت انا الجمله دي تعالى له بالراحه بدل ما يجيبك على وشك يجيبك غصب عنك وهو قادر سبحانه وتعالى جورنال امبارح والله وانا داخل البواب بس حطه قدامه فبصيت فيه كده بيقول لي مش عارف فلانه الرقاصه اتحجبت بتقول انا مصممه على الحجاب قلت يعني ايه ما كانتش تتحجب غير ما تتفضح يا اه يعني هي بس لازم يجيبها كده طب كنت حجبها بالراحه اه فاهمني ازاي فانت تعالى له بالراحه بدل ما يفضحك اه بدل ما يتعبك ما في ناس كده ما بتجيش الا بسرطان والعياذ بالله ما بيجيش الا يخرب بيته يذله يدينه فيجي يقول يا رب طب ليه ما تيجي بالراحه تعالى بالراحه وباب الذل ده ايه ده واسع قوي انك تبدا ترجع لربنا سبحانه وتعالى بمنتهى الذل لان هي دي العباده العباده غايه الحب مع غايه مع غايه الذل من العباده ايضا العبادات القلبيه الرضا عن الله الرضا عن الله الله يرحمه حسن طه ده كان صديق واخ ليا مات قبل ما يكمل 40 سنه سبحان الله العظيم بس ببساطه قوي حصوه على مش عارف ايه في الحالب تقريبا حاجه زي كده راحوا شالوا الحصوه قالوا لا تحتها قرحه نكوي القرحه كوي القرحه طلع تحتها ورم شالوا الورم بدا ينتشر كل ده في خلال 21 يوم مات اللهم ارحمه رحمه واسعه هو بيموت انا قاعد جنب دماغه يا ابني راضي عن ربنا قال لي قوي بس الحمل تقيل هو كان متجوز زوجتين قلت له ما تخافش على راسي من فوق قال لي مش ده الذنوب اللهم تب علينا توبة نصوحة اللهم ارحمه وارحم موتى المسلمين اللهم ارحم كل ميت مسلم يا رب اه راضي أنا راضي بس هو يرضى هي دي قضية أنت راضي عن ربنا دليل عدم رضاه عنك عدم رضاك عنه عارف عدم رضاك عنه إيه إنك تبص لواحدة وأنت متزوج وتعتقد إنها أحسن من زوجتك تبقى مش راضي برزقك لأن اللي كتب لك الزوجة دي مين قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة أدام اتجوزتها يبقى هي دي اللي كتبها لك انك تبص في وش حد وتحس انه اجمل منك تبقى مش راضي عن ربنا ان تشوف ولاد حد وتزدري عيالك تبقى مش راضي عن ربنا هي دي الرضا عن الله الرضا عن الله ان كل اللي اداهولك يبقى ده احسن حاجه في الدنيا تبقى راضي بيه وسعيد بيه لانه من الملك مقسم الارزاق الرضا عن الله اثنين الرضا بالله سبحان الملك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله من رضي بالله ربا لما ترضى بالله إن هو الله عز وجل ربك ترضى بيه ساعتها تشبع تبقى مش محتاج حاجة تاني لما دخلوا على حذيفه بن اليمان في مرض الموت ما تشتهي قال رحمة ربي ما تشتكي قال ذنوبي قالوا ندعو لك الطبيب قال قد أمرضني الطبيب هي دي قضية انك تبقى راضي بيه راضي برزقه اللي رزقه لك وراضي بعطائه اللي عطاه لك وراضي بيه رب راضي تعيش الرضا راضي بالله ثلاثة الرضا لله الرضا لله سبحانه وتعالى انك انت تبقى راضي بما لا يرضي احدا من اجل الله سبحان الله العظيم ممكن تبقى مظلوم النهارده سبحان الله العظيم احد الاخوه بيسالني سؤال والله لسه ما جاوبت عليه عندهم شغاله في البيت اخت- اكتشفوا قطعه ذهب ضاعت انت اللي سرقتي لا ما سرقتش مفيش حد هنا في البيت غيرك انت سرقتيها اه، تدفعي ثمنها ولا جنيه لا ادفع ثمنها دفعها 1000 جنيه وبياخد ال 1000 جنيه بيقول لي اخد ال 1000 جنيه وانا حاسس البنت قد تكون مظلومه اخدها قلت له سبحان الله العظيم دي صاحب وكل ما سرق من المؤمن فهو صدقه كل ما سرق من المؤمن فهو صدقه انت مش عايز تطلع طلع منك غصب عنك طلعها منك هو غصب عنك يساب المرء رغم انفه هي دي قضيه الرضا ايه بقى لله لله تبتلى بمرض اللهم عافي كل مبتلى يا رب اللهم اشفي كل مريض اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين اه تبتلى وتعبان ولكن ايه راضي ايه لله راضي لله اضيقت شويه بتبقى راضي راضي ايه لله زوجتك تعباك وارفاك ومزهقاك ومطلع عينيك وعينين اهلك ها وتبقى راضي راضي ايه لله وعيالك تعبينك وعمال تصرف وتحاول وتحبك وهم الامور صعبه جدا ترضى لله طالما انك عاملها ايه باخلاص لله سبحانه وتعالى مش هي دي الذي لا يحمد على مكروه اه سواه تبتلى وتقول الحمد لله سبحان الله العظيم حديث تردد حديث مشهور قال الله عز وجل في الحديث القدسي ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض ع... في قبض نفس عبدي المؤمن ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن هو يكره الموت وأنا أكره مساءته بالله عليك مش بلتم دي بس لو تحس ان الكلام ده ليك انت ان الله يكره مساءتك ربنا بيكره انه انك ان, إن يحصل حاجه تسيئه تسوءه ربنا بيكره دي مش بلسم لكن بيقضيها عليك برضه بيقضيها عليك وهو انت- وهو يعلم انك انت بتكره دي ولكن ده علاجك الرضا جنة الرضا اللهم ارزقنا جنة الرضا يا رب ان اللي عايش بقى في الرضا ده عايش في جنة والله والله جنة اللي راضي بزوجته دي وولاده دول وشقته دي وعمله ده وعربيته دي مبسوط الحمد لله عايش في سعادة لكن اللي مش راضي ها نكد نكد عذاب والاخر مش هتاخد غير اللي ربنا كتبه لك. من العبادات القلبية الخوف من الله وكتير مننا بينسى قضية الخوف من ربنا دي اطلاقا وتيجي في مواطن كده على الهامش لا انا خايف من ربنا المفروض اصلا ان يمتلئ قلبك خوفا من الله وحده قال الملك انما ذلكم الله انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم ان كنتم مؤمنين قال تعالى واياي فارهبون الرهبه من الله عز وجل الخوف أن يمتلئ قلبك رعبا من الله الرسول صلى عليه كان إذا اشتدت الريح دخل وخرج وظهر الخوف في وجهه قال ملك قال أخشى أن يكون فيها عذاب أليم ده سيدنا النبي خايف لربنا يعذبه آية وقفتني مع سيدنا إبراهيم سيدنا إبراهيم يقول لي يقول إيه في دعائه ولا تخزني يوم يبعثون ياه سيدنا إبراهيم بيقول لربنا لا تخزني خليل الله سيدنا إبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فإيه أتمهن وإبراهيم الذي وفى إن إبراهيم لحليم أواه منيب إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم كل ده سيدنا إبراهيم والآخر بيقول له إيه لا تخزيني خايف من ربنا خايف ان ربنا يخزيه يوم القيامه انت خايف من ربنا طب قد ايه قد خوفك من فلان او من كذا او من كذا ولا اكتر شويه ولا اقل شويه طب فين خوفك من الله وانت عمال تعمل حساب فلان وعلان وكذا وكذا وكذا عمال تعمل حسابهم قوي قوي قوي وناسي انه شايفك شكلك وحش قدام ربنا وانت بتعمل حساب غيره على حسابه شكلك وحش قوي قدام ربنا وهو اللي قال لك خليك معايا وانا احميك فلا تخافوهم وخافوني ايه هي دي الايه انما ذلكم الشيطان يخوف اولياء الشيطان بيخوفكم من اوليائه من اوليائه الشيطان بيخوفكم من اولياء الشيطان يقول لك خاف من ده هيعمل لك هيضرك هيأذيك هيسوي لك هيسجنك هيحبسك هيطردك هي خايف من مين يا ابني ده نواصي الخلق في يدك دماغ مراتك دماغها عقلها وقلبها في ايد ربنا وحماتك والمدير وصاحب المصنع و و و كل دول دماغهم في ايد سيدك فاتجه له وهو يبط دماغهم وخلاص وخلصت بس انت بتنسى ربنا الخوف من الاعمال القلبيه وشرط الخوف ان يمتلئ قلبك خوفا من الله فلا يطيق ان يخاف من احد بعده دخل احد السلاطين المسجد وكان في شيخ من المشايخ قاعد قاموا كل الناس سلموا عليه وهو ما امشي فرجع السلطان ونادوا على فلان تعال قال لهم اللي, أم اللي ما امشي ما يجيش هي قصة المشايخ كده العلماء الكبار لما دخل والأم مدد رجليه راح مطلع كيس ذهب وقال له خد قال له إن الذي يمد رجله لا يمد يده هي دي برضه نفس الشيء قال له إيه اللي ما أمشي آه ما يجيش أنا كنت ما قمتش هروح فسألوه قال له ما قمتش ليه قال له تذكرت الله فاستحييت أن أعظم أحدا وأنا في بين يديه وأنا ببيته هي دي كده لما تفتكر ربنا سبحانه وتعالى تتذكر تتكسف تخاف من حد غيره نمرة ثلاثة بعد الخوف تعظيم الله الله عز وجل ذو العظمة والجلال الكبير المتعال استشعار القلب تعظيم الله ومهما عظمت ربنا مش هتأديله حقه قال تعالى ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحان الله العظيم الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ذيك أذن لي أن أحدث عن إيه إيه ذيك ذيك ذيك البكار أذن لي أن أحدث عن ذيك عنقه منثن تحت العرش ورجلاه قد مرقت من الأرض وهو يقول سبحانك ما أعظمك فيقول الله ما علم هذا من حلف بي كاذبا انتوا معايا الرسول بيكلمنا عن ايه ديك من مخلوقات الله الديك ده رجليه خ... الحديث ده رقم 150 في السلسله الصحيحه اللي عايز يراجع الديك ده رجليه خرمت الارض ورقبته متنيه تحت العرش ده ديك اللي خلقه مين طب لما دي اداء دي عظمه ديك ده بس ايه ده ده ده ذره من مخلوقات الله طب شوف سيدنا جبريل 600 جناح تقدر تركب على ظهر حد 600 جناح شكله ايه ده بقى كل جناح يسد الافق طب انت دلوقتي تقدر تقدر تدرك عظمه الله ما تقدرش ما تقدرش عشان كده العجز عن الادراك ادراك انك انت تحس بالعجز عن ان تعظم الله حق قدره تعظيم الله عز وجل ان قلبك يتملي عظمه عارف الديك بيقول سبحانك ما اعظمك فيقول الله ما علم هذا من حلف بي كاذبا لما تيجي تقول والله مستحضر العظمه وانت بتقول والله مستحضر عظمه ربنا مش مش على بالك مش على بالك تعظيم الله عز وجل طب وانت واقف تصلي استحضر عظمة ربنا انت واقف قدام مين واقف قدام مين طيب لما انت في خلوة وربنا يقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو وانت لوحدك كده حاسس بعظمة ربنا لما تيجي تخون لما تيجي تكذب لما تيجي تتكلم لما تيجي تعمل خير لما تيجي تعمل شر حاسس بعظمة ربنا فعلا من أه من أهم عبادات القلوب تعظيم الله وإجلاله عمل قلبي مش عمل حسي دي تتعمل ازاي دي دي تتحس تتعاش تعتقد تعظيم الله وإجلاله يا ترى احنا في تعاملنا مع بعض في السر والعلن بنراعي عظمة الله طب لما تيجي تتصدق بالصدقة مراعي انت بتتصدق لمين يعني مراعي عظمة ربنا وانت بتعملها طب لما تيجي تقف تصلي طب لما تيجي تعامل زوجتك لما تيجي تعامل فقير لما تيجي تسامح حد ظلمك لما تيجي تطلب حقك لما تيجي مراعي عظمة ربنا ولا ربنا مش على بالك نسيء مش مقدر عظمة ربنا هو ده الموضوع بقيت معاني قلبية كثيرة منها التوكل على الله عز وجل معنى قلبي توكل عمل قلبي والإنابة عمل قلبي واليقين والخشية والرجاء مهم أوي الرجاء وحسن الظن بالله دي كلها أعمال قلبية الأعمال القلبية أيضا من الأعمال القلبية الاعتراف بالنعمة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون إنك تعترف بنعم ربنا عليك الاعتراف بالنعمة الاعتراف من قلبك الاعتراف بها باطنا والتحدث بها ظاهرا واستعمالها في الشكر المنعم لكن الاعتراف بها باطنا ده أول شكر للنعم للنعم إنك تعترف من قلبك إن ربنا له عندك نعم كتير جدا أنت تعرفها وبعضها أنت ما تعرفوش من الأعمال القلبية الحب في الله والبغض في الله طولت عليكم الحب في الله والبغض في الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل وإن من الشرك أن تحب على شيء من الجور وأن تبغض على شيء من العدل واضح ولا ترجم واضح طب صلي أنا بحبكم في الله أن تحب على شيء من الجور إنك تحب الظالم وأن تبغض على شيء من العدل أن تبغض عادلا عابدا ده من الشرك من الشرك الخفي إنك تحب ظالم ليه؟ إيه الشرك فيها دي؟ إن الظالم ده بيكره ربنا وإنت بتحب اللي بيكرهه ربنا بتحب اللي بيكرهه ربنا يبقى بتحبه لمين؟ لنفسك مش لله يبقى عبدت نفسك غير الله او انك تكره حد عابد الراجل ده بيعبد ربنا بتكرهه ليه شكله مش عاجبني يا اخي انا اكره واحب اللي انا عايزه طب يبقى بتعبد نفسك مش بتعبد ربنا انت تحب لله وتبغض لله سبحانه وتعالى تحب ده ليه انا اظن ان هو بيحب ربنا فانا بحبه عشان بيحب ربنا وبتبغض ده ليه هو بيعصي ربنا ربنا ما بيحبوش وانا ما بحبش اللي ما بيحبوش ربنا عشان كده من اعمال القلوب ان تحب ما يحبه الله وتبغض ما يبغضه الله سبحان الله العظيم واحد جاء اشرب لبن قال ما بحبش اللبن قلت له طب لو كان النبي بيحب اللبن نعمل ايه نضطر نحب اللبن بلاش نشربه بس ايه آه نحبه مش شرط انك تشربه مش حرام انك انت ما تشربوش مش ده الموضوع لكن حرام ان انت تكرهه تكره حاجه النبي يحبها انا بقولكش تشربه مش شرط تشربه لكن ما تكرهوش ومش هنضحك على بعض بقى ونقعد نقول ايه اصل ما بيحبنيش مش هي لعبه اه بلاش تلعب تلعب على على ربك سبحانه وتعالى فلذلك ان تحب لله ما يحبه الله وتبغض لله ما يبغضه الله سبحانه وتعالى من العبادات القلبيه القناعه والكفاف والرضا بالبلغه والياس مما في ايدي الناس دي من الأعمال القلبية القناعة اللهم ارزقنا القناعة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طوبى وفي رواية قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه اللهم إنا نسألك البلغة والكفاف البلغة اللي هي الحاجة اللي تبلغنا للجنة ما هو أصل ممكن واحد يبلغه للجنة 100 جنيه في الشهر واحد يبلغه للجنة مليون جنيه في الشهر فنسأل الله البلغة انه يبلغك مش البلغة اللي في الرجل يعني اللي- الشيء اللي يبلغنا الجنة اللي بيبلغنا رضا ربنا سبحانه وتعالى والكفاف الكفاف ده يعني جاي على قد رايح وانا قلت لكم الفرق بينهم قصة مالك بن دينار كان راكب سفينة اما جم عند البر قال صاحب السفينة ليجلس كل انسان مكانه قال فحملت ثوبي على رأسي وقفزت فإذا أنا على الشاطئ قال تعال قلت ليس معي شيء قال انطلق إذا قلت هكذا أمر الآخرة واضح ولا ترجم الراجل قال له تعالى قال له معيش حاجة قال له روح قال له هاي الآخرة كده تيجي يوم القيامة مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته يا رب أنا كنت شغال ب 500 جنيه كنت باكل بيهم أنا والعيال عدي لكن التاني بقى تعالى جبت منين جبت منين وصرفتهم في ايه لا يا رب دي عايزه قاعده لا ما فيش اعاد واقف قال رسول الله ما تصلي عليه وانا خايف منكم وما تزعلوش مني لكن هو ده رزقكم انا ما بجيبش حاجه من عندي اذا ربنا بيفتح بيه بنقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى مؤمنان على باب الجنه مؤمن غني ومؤمن فقير فادخل الفقير وحبس الغني ثم أدخل فقال الفقير للغني أين كنت يا أخي لقد حبست حتى خشيت عليك قال لقد حبست بعدك محبسا فظيعا سال مني من العرق ما لو وردته ألف بعير ظماء آكلة حمض لوردت منه لصدرت منه رواء حديث مسند الإمام أحمد في المجلد الثالث صفحة 301 حديث صحيح العرق في الحساب وكله بحسابه سبحان الملك فأنا بقول لك من دلوقتي حضر حساباتك تبقى حسابات مظبوطة مش بتاع الضرايب حسابات الملك بقى المطلع على السرائر والضمائر عشان كده القناعة اللهم ارزقنا القناعة دي من الأعمال القلبية انك تبقى من جوه قلبك قنوع وراضي وزي ما النبي امر ما تصلي عليه ما اتاك بغير استشراف نفس ولا سؤال خلق فخذه القضيه انك انت ما تجريش وراها لكن اللي يجي لك ما تشوفوش بالجزمه خذه وعشه وهو من فضل ربك منه واذا اكرمك في الدنيا بالتيسير سيكرمك في الاخره بالتيسير إذا أديت ما عليك واوعى تقول مرة ربنا لو عندي إيه أصل إحنا كنا بنسير القضية دي في الحج يقول لك ربنا لو عندي 2.5% هذا سوء أدب مع الله ربنا مش لو عندك 2.5% ربنا لو عندك كم آه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم فكله بتاع ربنا مش بتاعك اوعى تقول دي يسألونك ماذا ينفقون قل العفو مش عايز منكم حاجة إذا سألوا قول لهم عارف زي اللي بيقول له إيه نجيب عشاء يقول له لا ما ينفعش فيها السؤال دي اللي عايز يعشي لا يجيب فل- فلذلك لما يسأل يسألونك قل العفو مش عايز منكم حاجة مش عايز منكم حاجة الله عز وجل غني عزيز سبحانه وتعالى وزي ما قلت لك اسمه المتكبر هتقول له يا رب ليك عندي ايه يقول لك مش ع- مش عايز منك حاجه خليهم لك ولا اتنين ونص حتى لا لا لا ده انت معلكش زكاه يا ابني زكاه ايه لا معلكش زكاه خالص لانك انت عليك ديون قد اللي عندك معلكش ده انت المفروض تاخد زكاه اللي بيطلع كده بالاخر اه كتير من الناس بيحسبها كده يقول لك انا عندي أنا عندي مصنع دي اصول مع الهسك وبضاعه راكده اهي ثمنها 100 لما تجيبش دلوقتي خد 22 وعليا 375 المفروض تدوني زكاه مش عليا زكاه هو ده هو ده بقى اللي بيقول ايه ربنا له كام اما اللي بيقول لا هو انا ليا ده كله بتاع ربنا تلاقي ربنا بيبارك ومغرقه يديله وموسع عليه هي دي القناعة وصاحب القناعة ده لو ما عندوش يبقى عنده وعشان كده معلش اسمحوا لي أختم بآخر حاجة وهي غنى النفس اللهم ارزقنا غنى النفس غنى القلب حديث متفق عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أتدري ما الغنى إن الغنى غنى النفس وإن الفقر فقر النفس هي دي القضية بقى لما يبقى واحد غني النفس ما بيتشوفش باللي أنا قلتها قبل دي اليأس مما في أيدي الناس إيه رأيك في التويوتا الجديدة يا عم أنا مالي من التويوتا أنا عايز أدخل الجنة طب إيه رأيك في في فتحوا أراضي جديدة دلوقتي مش عارف في المكان الفلاني تاخد لك حتة 20 فدان تنفع انا عايز حته 50 متر نبني فيها قبر على السنه بدل القبور البدعيه دي غنى النفس اللهم ارزقنا غنى النفس يا رب هي دي غنى النفس قلتها قبل كده الراجل الفقر بقى ها تلاقي عنده عنده عنده بس نفسه يقول لك انا بقى نفسي في حته كده بقى يا عم انت ناقص حتت انا نفسي في كذا وكذا وكذا لسه نفسك فيه سن 40 سنة الحد الفاصل اللي بعده يتفرغ العبد للآخرة حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال بس بس خلاص رب أوزعني شغلني يا رب شغلنا عندك خدامين يا رب رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم هي دي إن بعد 40 سنة ولسه عايز توسع عايز تزود عايز تفتح عايز تكتر عايز لا لا لا المفروض عند 40 سنة بتبدأ إيه؟ قفل بقى تشتري الطرق صح؟ تفلس تربه هي ديك اخرتك وهو ده مستقبلك يجي منين من غنى النفس وغنى النفس ده ما يشترطش ليه فلوس كنت بقول في درس امبارح عشرة اسباب من عوامل ثبات الصحابة اللهم ارزقنا الثبات يا رب دول الصحابة ذاقوا الاهوال وواجهوا فتن لم يعهد الى احد بمثلها يكفي فيهم فتنة موت النبي النبي يبقى في وسطهم كده وفي لحظة النبي مات دي فتنة شديدة جدا ومع ذلك ثبتوا ثبتوا وقفوا ايه اسباب ثباتهم من اهم عوامل ثباتهم هي دي غنى النفس بس انا قلتها بمعنى تاني كان رأس مالهم الفقر رأس مالهم الفقر الفقر الى الله لانهم كانوا اغنياء بالله مش بالفلوس اصل اللي غني بالفلوس ساعه الفلوس ما تروح يبقى ايه اذل من كلب اللي غني بسلطه ومنصب ساعه المنصب ما يشال منه تلاقيه ذليل اللي غني بناس ساعه الناس ما تنفض عنه ذليل لكن اللي غني بالله حتى لو معاه فلوس وحواليه ناس ولو منصب كل دول ما لهمش تاثير عنده ده هو غني بالله فكل ده لو فقد وانفض يفضل يفضل غني وراسه في السماء وتم غني بالله وعزيز بالله مين يذله لا لا لا محدش له دعوه بيه ده فنسال الله ان يرزقنا الغنى به اه خليك غني بالله وده اللي بيسميه ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين في اوله على طول بقى بيسميه الغنى العالي اسمه غنى ايه آه غنى عالي قوي ده غنى عالي غنى في السماء لانه غني بالله فاللهم ارزقنا الغنى بك يا رب اللهم ارزقنا غنى النفس اللهم إنا نعوذ بك من فقر النفس اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا اللهم ثبتنا على الإيمان وعافنا من البلاء ونجنا من الفتن اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أصلح قلوبنا وبيوتنا وأولادنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله والحمد لله رب العالمين